والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد حبيبنا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم لنا ذكره تعالى في القلوب إلى قسمين يعني قالوا قتلت ورسل الله ما بعثوا لقتل نفس ولا جاءوا لسفك دم جهل وتضليل أحلام وسفسطة قتلت بالسيف بعد الغزو بالقلم الدعوة أولا قامت بالعقل والمنطق وما استعمل الإسلام قوة ضد كسرى أو هرق إلا لما أراد هرق أو كسرى أن يضرب الإسلام ضربة قاضية في عقر داره ولذلك كسرى بعت لعامله في اليمن قال له بلغني أن أعرابيا ادعى النبوة وقد أمرتك أن تأتي برأسه بس يبقى هل النبي هيسلم رأسه لكسرى أو هرقل هكذا سليمة مش ممكن أبدا فالإسلام ما استعمل القوة إلا لضرب القوة المادية وإلا كان ذلك استهزاء واستهتارا لدعوة لا حماية لها ولا قوة لها ومن هنا يقول الله تبارك وتعالى حماية للأمة الإسلامية وليجدوا فيكم غلظة جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم هكذا استعمل الإنسان أو الإسلام السيف وهكذا استعمل العقل فالناس قسمان كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط ثم ماذا وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد يبقى من لم يقنع بالحكمة والمنطق فهناك دواء آخر لهذه الرأس العاتي الطاغي صاحب الجبروت ونسأل الله أن يشرح الصدور لفهم منطق الإسلام فهو الحق والعدل والله هو الحق المبين إن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ربى الأمة الإسلامية رباها أولا على تعمير قلوبها بمعرفة الله فلم يكن لديه من أجهزة الرقابة المتنوعة المختلفة لم يكن لديه هذا العدد الرهيب من الأجهزة المادية الحديثة إنما استغنى عنها بأي شيء اسمع معي إلى ما قاله رب العالمين في كتابه العزيز ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا رابعهم نجوى وإن يكن من حديث أو من كلام أو من قول إنما قال نجوى لماذا عبر بالنجوى لأن النجوى هي حديث السر وحتى لو أسره هو يعلم ولذلك اقترح بعض المشركين إذا ذكروا محمدا صلى الله عليه وسلم أن يذكره سرا خشية أن يسمع إله محمد ما يقولون فاخبره بما يقولون هكذا اقترحوا النبي لا كان بيحط جهاز تصنف ولا كان بيحط ناس جواسيس سبحان الله نعمل كل ما بنقول حاجة محمد بيرددها مين اللي بيبلغه خلاص ما دام في حد بلغه نبقى نتكلم سر اما تيجي سيره محمد نبقى نحبس في الاذان بس ونخلص واذا بسفير الانبياء ينزل بقوله تعالى واسروا قولكم واجهروا به انه عليم بذات الصدور هل يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هذه النجوى لما قعدوا في دار الندوة يتفاوضون على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم برضه تهامسوا فيما بينهم على الخطة وبعدين قعدوا يتكلموا ربنا قال لهم ايه أم أرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا إليهم يكتبون يعني إذا كان قلم سكرتية ملايكة بيكتب يبقى مين هيروح لربنا؟ مين هيروح لربنا؟ ولذلك أولاد سبحانه وتعالى بيقول إلا هو رابعهم يبقى لما الذات الإلهية ربنا بجلاله وعلمه الشامل وقدرته وعنايته إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم طب إذا كانوا أقل من ثلاثة أو أكثر من ستة أو خمسة كل إيه ما سبهاش القرآن ولا أكثر من ذلك ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه يبقى فضل في العدد كان مفيش ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه أينما كان الضمير الرقابة الداخلية ومعهم فين قال أينما كان معهم في نومهم ويقظتهم ومشيهم وجلوسهم وحين يأكلون وحين يذاكرون وحين يثمرون وحين اقول بقى ما فيش يوم تاني الله طيب مين اللي هيراقبك انه معاك على طول هو اللي بيراقبك ويمشيك لغايه البيت ساعه ما ندخل البيت انه ماشي عشان يجي لك في وقت تاني ويقعد بقى على قهوه ويقعد اهو في الشارع وهكذا انما ربنا ما بيسيبش حد ابدا دي كانت العقيده اللي الرسول صلى الله عليه وسلم ربى اصحابه عليه يعني انتوا هتسيبوني دلوقتي بس ربنا ما يسيبش حد رجل كان يعمل حدادا كان إذا أمسك النار أمسكها بيده دون أن تحترق يده فالناس بتسأله إيه حكايتها النار ما بتحرقكش وانت بتمسكها انت مين؟ قال لهم ابدا ده بسبب دعوه امراه واحده دعت دعت لها قالت لك قال جاءتني امراه حسناء قد اشتد بها الزمان طلبت مني شيئا من الماء طلبت مني شيئا ايه من الماء ما توحدوا الله يا رجال وصلوا على رسول الله
صلى الله وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلى على النبي الله يكرمك اذا سمعتم الدين يؤذن فاستغفروا الله ربنا يبارك فيك لا جناح عليك وحدوا الله يا رجاله
الله لا اله الا الله يا عم انت ماسك الحديد لا تحرق قال لهم جاءت امراه جاءت تطلب منه مالا فاراد الشيطان ان يوقع بينه وبينه قال لها مستعد اديك بس بشرط ان انا اتمكن منه لا حول ولا قوة إلا بالله تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها قالت له يا فلان أغلق الأبواب أغلق النوافذ أغلق النوافذ أغلق الأبواب قالت إن هناك بابا لم تغلقه ولا تستطيع أن تغلقه لا اله الا الله إذا أنا أغلقت كل شوف بقى أهو شوف الرقابة الداخلية بتشتغل أهو الا الله الرقابة الداخلية بتشتغل الجو مهيأ اقفل الشبابيك اقفل اغلق الأبواب أغلق خلاص زالت الموانع وبقيت الدافع رايح فين رايح السوق تشتري ايه فينا قول ان شاء الله قال له انا معايا الفلوس والسوق مليان بهايم انسرقت الفلوس فين البهيمه جحا قال له الفلوس بقى ان شاء الله لا اله الا الله ربنا يكرمك يا سيدي الانسان إذا- لا حول ولا قوه الا بالله اذا لم يكن عون من الله للفتى فاول ما يجني عليه اجتهاده السلام
اغلق الابواب اغلق لا ده لسه فيه باب ما اغلقش لسه فيه باب ما اغلقش النهارده يمكن الناس بتمارس هذه الجريمه فين؟ في في مقابر
شو يا رب سلم الشاليهات مليانه مقبره سلم يا رب سلم وبينه وبين الميت حاجز شوف الست اللي بتعلمنا الأدب إذا ما خلونا بأنفسنا اغلق الأبواب اغلق لا ده لسه في باب مغلق شوف الدرس العملي بقى باب مين يا ست قالت له باب من لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا خلاص يا ست الحمد لله الحمد لله على كده اتفضلي الفلوس اللي انت عايزاها واسألي الله لي دعوة صالحة قالت له أسأل الله تعالى أن يحرم النار على بدنك في الدنيا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
شوف الدعوة دعوة خالصة من قلب خالص الراجل نزلت عليه الكلمة ونزل عليه هذا الدرس التربوي الرقابة الداخلية بردت أعصابه أعصابه بردت بسبب إيه؟ واحد مسك له كرباج؟ لا واحد ضربه لا واحد نهره لا واحد عمل له محضر أداب أبدا يا ما محاضر أداب يقول لك يا عاد أتفوت ولا حد يموت ها؟ انما ايه شوف رقابه الله بتعمل ايه قالت له ده في لسه الباب مش هتقدر تغلقه طب ادعي لي دعاك يمسك الحديد والع بايده قال هذه الدعوة قد استجابها الله في الدنيا وأرجو أن يستجيبها يوم يقوم الناس لرب العالمين لا اله الا الله يرضى عليك يا مولانا يرضى عليك يا مولانا هذه التقوية الداخلية لا اله مش طريقة ضرب وعنف و- ومراقبة وكذا ومحاضر لا النبي رباهم أولا تربية القلوب أولا ولذلك نجد ان نيكس رئيس الولايات المتحدة بما اعطي من قوة ومن غنى يقول ايه ان الولايات المتحدة الامريكية لا تعاني ازمة مادية انما تعاني ازمة روحانية لقد وجدنا انفسنا اغنياء في السلع ولكننا فقراء في الروح نصل في قرب عظيم الى القرار ونسقط في خلاف حاد على الارض الا الله
يا سلام اهي قوة وجاه وسلطان وناطحات سحاب وغزو القمر وتكنولوجيا وتكنولوجيا وهكذا ومع ذلك حياة كلها جحيم ونار كلها انتحار وكلها أمراض عصبية وأمراض نفسية والعيادات النفسية التي يديرها اليهود في أمريكا هي التي تهدم الشعب الأمريكي هدما عنيفا بناء النفوس تربية قالت له ان هناك بابا لم تغلقه ولن تستطيع ان تغلقه باب من باب الواحد الديان يا سبحان الله ده بيقول يعلم خائنة الأعين يعني عين الخائنة واحد يدخل بيتك وعامل انه حاطط وشه في الارض كده ولكن عينيه رايحة جوه شوف مين اللي واقفة ومين اللي قاعدة ربنا بيقول له حول ده انا بعلم خائنة الله بعلم العين الخائنة ومش كده بس وما تخفي الصدور شوف اللي في قلبك ربنا سبحانه وتعالى بيعلمه علم اليقين بيعلمه التربية الدينية تبدأ من يوم أن يولد الإنسان أول ما بينزل من بطن أمه نؤذن ونقيم الصلاة شوف بدأ التربية من أنت بعد الولادة مباشرة بعد الولادة مباشرة بنبدأ نطبق الشرع لأن الإسلام ماسك الإنسان من مهده إلى لحده لكل مرحلة ما يناسبها للتربية أول حاجة بندل عشان يبقى أول صوت يصل إلى قلب الوليد صوت التوحيد لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله في اليوم السابع بنسمي
لا اله الا تكون عملية التسمية وتختار له أحسن الأسماء الله لأن من حق الولد على والده أن يسميه الاسم الحسن والأسماء الحسنة كتير إن لله 99 اسما حدده حط عبده طب اسم من أسماء الله يطلع الاسم لطيف في أحسن من أسماء الله أو حبيته النهارده احنا كمان أصبنا بحاجة اسمها أزمة الأسماء حتى الأسماء رقرة أزمة نانسي إيه نانسي دي نفين آه، ريهام بتاعها سبحان الله حتى الاسامي نفسها بقى فيها ازمه طب نسينا ليه اسماء الله الحسنى ونسينا ليه ال- ال- المحمديات محمد واحمد ومحمود وغير ذلك حي بلدي يسميه خيشه خيشه دي ورد انت بتسميه عشان يمسح بيت البلاط يقول لك رميته فلفل عشان يطلع يطلع حامي يكلمه وشه احمر يا اخي دي اسامي تودي في داهيه الحقيقه وتعقد الشخصية أيها الإخوة الأعزاء لقد رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على محبة الله ومعرفته والخوف منه ولذلك قال سبحانه وتعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ويستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الله يشفي كل داء والعلم للدنيا دواء والشرع مفتاح الهدى فيه المحبة والإخاء عبد الحميد حبيبنا